قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم حي الله إخواننا الأفاضل وأخوتنا الفضليات وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته حي الله إخواننا الأفاضل من الإدارة فضيلة الشيخ أبو منا إخواننا جميعا بارك الله في سعيهم وجعله سعيا مشكورا مبرورا في موازين حسناتهم اللهم امين. استكمالا لهذه المسيره الطيبه في شرح هذا المتن الطيب متن تحفه الاطفال وعرضنا لباب آه، المثلين والمتقاربين والمتجانسين وللامانه العلميه كما قلنا سلفا افردنا هذا الباب ببعض التمهيدات وهو تمهيد شرح باب المخارج والصفات بشرح تقريبا شرح شبه موجز وهو الشرح مستفيد الحمد لله رب العالمين يسر الله علينا وشرحنا المخارج كلها وشرحنا الشطر الأول من الصفات قلنا أن الصفات عندنا صفات ذاتية وعرضية والصفات الذاتية تنقسم لجزئين صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد الصفات التي لها ضد خمسة وضدهم خمسة وصفة الشدة اللي ضدها الرخاوة وبينهم صفة اسمها صفة البينية التوسط يعني يبقى كده عدد الصفات اللي لها ضد 11 صفة وكان عندنا صفات لا ضد لها ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة واحنا كنا بدأنا بالفعل في هذه الصفات الصفات التي ايه لا ضد لها عددها تسع صفات تسع صفات ليست كسابقتها 11 ولكن تسعة هتحفظهم انت وربا او انت احفظهم من خلال المتن طبعا متن تحفة الأطفال ما فيهوش فيه كلام على الصفات ولكن الإمام مباشرة الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى تطرق مباشرة إلى إلى شرح المثلين والمتقاربين والمتجانسين ولم يفرد باب المخارج ولا الصفات في تحفته ولكن عندنا متن الجزرية متن المقدمة فيه باب كامل على باب المخارج وباب تاني على الصفات لما قال مخارج الحروف سبعة عشر وقال في الباب الذي مطلعه صفاتها جهر وريخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل تكلم على الخمسة الخمس صفات التي لها ضد وهيجيب الخمسة بقى ضدهم مهموسها فحثه شخص سكت أما شديدها لفظ أجل قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة تمام آه وبعد قال وبعدها قال صفيرها صاد وزاي سين تعرض الإمام رحمه الله تعالى في مطلع الصفات التي لا ضد لها في قسم الصفات الذاتية إلى صفة الصفير استهل بها شرحا يعني إيه كلمة صفير قلنا صفير يعني الصوت الزائد الصفير لغة يعني الصوت الزائد أو قيل هو صوت يشبه صوت الطائر طبعا ده داخل في التعريف الاصطلاحي دخل مع الاصطلاح بقى هو صوته يشبه صوت الطائر وده صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه يخرج ما بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه ركز معي حروف الصفير ثلاثة أحرف حرف الصاد وحرف الزاي وحرف السين الصاد والزاي والسين شيخنا ابو منا بس نستاذنك في سورة المخارج نعم حروف الصفير صاد وسين وزي طبعا بتتجلى حروف الصفير انت لما تيجي انت تصلي طبعا انت بتصلي الصلوات وانت مأموم بتصليها سرية وانت بتقرأ مثلا الفاتحة او بتقرأ التشهد وما الى ذلك صوتك ما بيخرجش خالص ما بيخرجش تماما عند النطق بكافة الحروف اللهم إلا النطق بالثلاث حروف دول السين والصاد والزي بتسمع صوت يعني الع- الطفل الصغير لما بيجي يقلدك وانت بتصلي ابنك مثلا ربنا يبارك لك فيه او بنتك لما تيجي تيجي تصلي بيقعد يعمل ازاي بيقعد يقلدك فبيقعد يعمل الحركات دي وهو بيصلي يعني بيصلي حاطش في الارض يعني كده وبتاع وحاطط على صدره تمام وبيعمل بيعمل زيك يعني تمام ليه لان انت وانت ما انتش داري هذه الاحرف يعني تبرز وتتجلى وبتتضح قوي عند قراءتك للقران او عند آه، آه، الذكر في الصلاه فدي اللي بيلحظها منك الطفل لما بيجي يراقبك بيحاول بيقلد حركاتك وبيقلد كمان أصواتك ولكن أنت صوتك مش باين اللي باين الثلاث حروف دول الصاد والسين والزي لأنهم حروف الإيه؟ حروف الصفير بعض أهل العلم قرب أصوات هذه يعني ال- ال- ال- الأحرف العربية الفصيحة حتى تتضح وتتجلى لبعض آه، ال- ال- الشخوص الغير ناطقين بالعربية أو الذين عندهم بعض التعتع في النطق بالأحرف حرف الصاد مثلا قال لك يشبه حرف الصاد بيشبه صوت الأوز صوت الوزة كده الصغير الوز الصغير ده حرف الصاد حرف الصاد حرف ازاي يشبه صوت النحل صوت النحل بيشبه حرف ازاي والسين يشبه صوت الجراد الجراد نعم أقوى طبعا حرف فيهم على الإطلاق طبعا هو واضح حرف الصاد لما فيه طبعا من استعلى و- وإطباق و... كل صفات قوة حرف الصاد نعم وصفة الصفير برضو من صفات القوة ثم يلي حرف الصاد حرف الزاي لما فيها من جهر ثم أضعفها على الإطلاق هو حرف الإيه حرف السين يبقى بالترتيب الصاد والزاي والسين ده كل ما يقال في الصفير تخرج أو نخرج من صفة الصفير أو اللي احنا شرحناه ده إن إن حرف الصاد تهتم بيه جدا إن في صوت لما بتيجي تقرأ القرآن بيتضح جدا وبيتجلى حتى لو أنت بتقرأه سرا بيتضح جدا جدا جدا جدا ولكن أنت لا تلاحظ مين اللي يلاحظ جيد السمع جيد السمع والطفل الصغير الطفل الصغير بيبقى جزء كبير منه صفحة بيضاء فبيعمل اللي بي... اللي- انت معتقد فيك كمال الأهلية وانك انت بتعمل كل حاجة صح فبيقعد يراقبك فبيشوفك انت في الحروف دي بتعرف تنطقها ازاي بتنطق في الصلاة ازاي فانت هو مش سامعك فبيحاول قدر ما يستطيع يلقط منك الحروف الزهرة الصاد والزي والسين عشان كده سمي بحروف الصفير لما فيهم لما فيهم من صوت زائد يشبه صوت الطائر وهذا كل ما يقال في هذه الصفة صفة الصفير التي استهل بها الإمام آه، آه، الصفات التي لها ضد آه، التي لا ضد لها نعم قال صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين طبعا كلمة واللين دي هنتقل لصفات اللين بس احنا خلينا في قلقلة قطب جد القلقلة قطب جد طيب احنا لازلنا الآن في مرحلة فلننعش ذاكرتنا اللي احنا بنستهل بيها بداية الدرس أنا كنت تكلمت في البداية على صفة القلقلة في الدرس اللي فات اللي كان الأسبوع قبل الماضي تكلمنا عن صفة القلقلة قلنا القلقلة كان ليها استهلال كده معين اتكلمنا عليه اتكلمنا على لو فاكرين القرع والقلع نعم وقلنا ان كل له حرف في اللغة العربية او كل الاحرف في اللغة العربية بتنقسم الى ناحيتين اما حرف ساكن اما حرف متحرك حرف الساكن في حالة التسكين ومتحرك إن إن لزمته إن لزمته فتحة مثلا أو ضمة أو كسرة وما إلى ذلك نعم ده الحرف الساكن الحرف المتحرك والحرف الساكن دول الكلام عليهم في مستهل القلقلة الحرف الساكن بيخرج بحاجة اسمها التصادم بين طرفي عضوي النطق أي حرف عشان يخرج لازم له طرفين مثلا نرمز للطرف الأول بألف وباء لازم ألف يخبط في باء عشان ينتج عنه الحرف الصوت اللي انت سمعته دول الصوت اللي انت سمعته ده ناتج على ان خبطت ايدي اللي هو الطرف الف اليمين في الطرف باء اللي هو الشمال نتج عنه الصوت اللي انت سمعته فاي حرف بيخرج من طرفي عضوي نطق نعم عند التسكين لما بسكن الحرف وخدنا مثال على ده حرف الميم لو تتذكروا خدنا مثال على ذلك حرف الميم وقلنا حرف الميم مثلا عند التسكين لما أقول أم أم أم احنا عارفين ان الميم, بتخ... الميم بتخرج من الشفتين نعم قل أم أم فحصل تصادم بين عضوي النطق ولم يحدث بعدها تباعد فضل تصادم واستقر الوضع ده في السكون حرف الساكن أما بالنسبة للحرف المتحرك برضو الميم خلينا نفتح الميم ونقول ما ما أو مي أو مو حصل ايه حصل ان الشفتين اللي هم بيخرج منهم الحرف تباعدتا حصل منهم تباعد تنافر ما فضلوش مكانهم عشان اقدر اجيب الفتحة ونزلوا لتحت عشان اقدر اجيب الكسرة وحصل فيهم ضم عشان اجيب الضمة بس في تباعد بين الشفتين اه اذا فالحرف الساكن بيخرج بالتصادم والحرف المتحرك بيخرج بالايه بالتباعد شبهت لك أنا الموضوع ده وقلت لك ابن سينا أحد علماء العرب رمز للتصادم بحاجة اسمها الايه الناس اللي فاكرة الناس اللي كانت معانا رمز للتصادم اللي هو التسكين الحرف الساكن وقال عليه ايه الناس دي كلها ما كانتش معانا ولا ايه ولا طب في صوت ولا ايه صوتي مسموع خير خير إن شاء الله تعالى تمام طيب على العموم الإمام أو آسف العالم ابن سينا لما تكلم عن التصادم الذي يحدث في التسكين قال عنه إيه القرع انك بتقرع العضو العضو يقرع العضو الآخر فينتج الصوت الساكن أما بالنسبة للتحرك اللي بيحصل بالتباعد قال عنه الايه القلع تباعد تباعد أيوة بالظبط بقى ده اللي أنا جاي أتكلم فيه كل الحروف الأبجدية بتخرج بنفس الشكل في الساكن بالتصادم المتحرك بالتباعد إلا حروف القلقلة الخمسة أحرف اللي هم بتوع قطب جد قاف والطاء والباء والجيم والدال دول فيهم الكلام يختلف في حالة التسكين بيخرجوا بالايه ها، في حالة التسكين ما بيخرجوش بالتصادم بالتباعد وفي حالة التحرك برضه بالتباعد ده ما عندهمش تصادم خالص هي حروف قاف والطاء والباء والجيم والدال تمام نعم يبقى احنا بقى دلوقتي محتاجين نعرف ايه هي بقى القلقلة قلقلة في اللغة تعني الحركة والاضطراب شيء مقلقل يعني متحرك مضطرب مش ساكن في مكان اصطلاحا هو إخراج الحرف المقلقل حرف القلقلة حالة سكونة حالة في حالة سكون هذا الحرف عند إخراجه يخرج بالتباعد بين طرفي عضوي النطق أو طرفي النطق دون أن يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض في الفك السفلي وهو ساكن من غير ما يحصل فيه لا ضم في الشفتين ولا انخفاض في الفك ولا انفتاح للفم يسأل سائل طب اشمعنى العرب تلقوا الحروف دول انا لسه قلت لسه قايل لك لسه راضي عليهم عشان قصه الساكن المتحرك التباعد والتصادم اللي احنا قلنا عليهم نعم في تبرير تاني يقول لك ان عند النطق بهذه الاحرف الخمسه اللي هو حروف قطب جد بينغلق المخرج تماما فينحبس الهواء خلف هذه الحروف الحروف بينحبس الهواء خلف هذا خلفها فيسبب ذلك ازعاج وضيق عند النطق بهذه الاحرف لذلك تخلصت العرب من الازعاج والضيق في النطق ده بالقلقله تخلصت تماما بالقلقلة تاني تاني تاني عند تسكين الحروف دول بيحصل ضيق وإزعاج في النطق فالعرب تخلصت من هذا الإزعاج وهذا الضيق الذي يحدث في النطق بسبب القلقلة بسبب هذه الأحرف بالقلقلة فلذلك قلقلت واحد يجي يسألني سؤال يقول لي حروف الشدة مش هي أجد قطن بكت أقول له آه هتقول لي طيب ما حروف القلقلة قطب جد أقول لك تمام هقول لك كل الحروف بتاعة القلقلة موجودة في حروف الشدة أقول لك وهنلاقي برضو أن العرب تخلصت من شدة الحروف اللي هي بتاعة الجيم والدال والقاف والطاء والباء بالقلقلة يجي يقول لك بقى طيب ليه بقت حروف الشدة بقى ما تقلقلتش برضه زي حروف القلقلة دي يعني ليه مثلا الألف ما قلقلتوش ما هو برضه في أجد قطن بكت الكاف ما قلقلتهاش التاء ما قلقلتهاش ليه ليه ما عادش قلقلة في الحروف دي ما دامت نفس العلم موجودة اللي هو ضيق في النطق عند التسكين تقول لي انت ليه مثلا ما قلقلتش الهمزة ليه ما قلقلتش الكاف ليه ما قلقلتش التاء هرد عليك اقول لك الهمزة كانوا فعلا بيتخلصوا من شدة النطق فيها بطرق شتى كثيرة ترى بيبدلونها ألفا أو واوا أو ياء مثل كلمة آه، آه، يؤمنون كانوا بيقولوها يؤمنون أو يسهلونها مثلا آه، مثل كلمة أأنذرتهم كانوا يقولها أأنذرتهم أو يحذفون الهمزة مثلا بدل يقول السماء يقولها السماء السماء بدون همزة نعم في طرق عديدة كانوا بيتخلصوا بها من شدة هذه الأحرف عند التسكين اللي فاهم يكتب خمسة كل اللي فاهم كلامي لغاية دلوقتي يكتب خمسة نعم كان في طرق عديدة يتخلص بها العرب من هذه الأحرف أما الكاف والتاء فيهما شدة آه وعند التسكين بيحصل فيهم تعب شوية و... ضيق في النطق عند تشديد عند تسكين هذه الأحرف الكاف والتاء لأنها من الحروف الشديدة الحروف الشديدة ليه الشديدة عشان ما بيحصلش فيها جريان انتوا فاكرين فيها انحباس انحباس للصوت الشدة اه العرب بقى تخلصوا من شدة الكاف والتاء بإيه؟ بالهمس جعلوها حروف إيه؟ مهموسة فتخلص العرب من شدة النطق أو الشدة التي تحدث عند التسكين في حرف الكاف والتاء بالإيه؟ بالهمس فحروف الهمس فحثه شخص سكت الكاف والتاء من حروف الهمس بل دول من أكتر ال- ال- الحروف الم- ال- المهموسات أو التي تتجلى فيها الهمس بسبب الضعف اللي فيها ولكن عند تسكيرهم أصلا بيحصل ضيق في ال- ال- في النطق واضطراب في النطق فعشان كده تخلص ال- العلماء من هذا الضيق بالإيه؟ بالهمس نعم تمام كده كده الدنيا أعتقد إن هي إيه وضحت معاك تماما إذا عرفت يبقى إن كل المقلقلات شديدة وليست كل الشديدات قلقلة يعني ربطنا دلوقتي من صفة الشدة وصفة القلقلة صفة الشدة كان في الصفات التي لها ضد وصفة القلقلة من الصفات التي ليس لها ضد كل المقلقلات شديدات لأن كلهم بيحصل فيهم إيه شدة في النطق أجد قطن بكت قطب جد هنطرح خمسة من أجد قطن بكت هيتبقى الألف والكاف والتاء والألف والكاف والتاء دول حروف تخلصنا من شدتهم بكذا وسيلة الألف بنسهلها بنبدلها بنحذفها أما بالنسبة للكاف والتاء بنهمسهم وده كان ده دليلنا في التخلص من ال ال ال من ال- ال- الشدة التي في هذه الأحرف أعطيتك مثال على الهمزة على حذفها وعلى تسهيلها وعلى إبدالها أعطيك برضو أمثلة على الكاف والتاء يقول مثلا الله أكبر الكاف أهي الله أكبر عندك أكبر طبعا الهمس أنا كده بجلهولك قوي أنت في وسط القرآن وأنت بتقرأ ما يبقاش كل هذا الاتضاح في الهمس لا ما تكلفش فيه قوي ما تقطعوش قوي زيادة عن حقه لأن طبعا الأمر ده ممكن يتقلب لضده يعني. كده أنت تبقى متعنت أو متكلف أو في النطق به لا حاول أنك تبسط الموضوع طيب لا مثال على الكاف ديك مثال على التاء يقول الملك إذا السماء انفطرت تاء إذا السماء انفطرت تاء بسيطة انفطرت دي تاء مش لازم بقى انك إذا السماء انفطرت أظن تكلمنا عن الموضوع ده انك انت بتدخل حرف سين في الآخر بالذات لما بتنتهي بتاء ساكنة الهمزة فيها شدة طبعا وجهل نعم طبعا الهمزة لا تقلقل أبدا ما ينفعش يا أم ريحانة نحن نقلقل الهمزة الهمزة لا تقلقل نعم ما تزودش ال- ما تضغطش قوي على الهمس بتاع التاء لان ده همس والهمس لغة يعني ايه؟ يعني خفاء يعني مش مش اعلان بقى ولا جهر ولا كده خد بالك الاعلان والجهر ده تعريف حاجة تانية خالص الهمس ضدها ايه الجهر تمام نعم وبذلك نكون قد تخلصنا من الشدة الموجودة في الأحرف اللي احنا تكلمنا عليها اله- الآن الهمزة والكاف والتاء وقطب جد تخلصنا برضو من شدتها بالقلقلة تنقسم بقى القلقلة عندك لثلاث أقسام حروف القلقلة تنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول قسم أعلى أعلى ده بيحصل في الطاء عشان صفتها قوية عشان شديدة عشان مستقلة كده بنفسها الطاء قوية وفي قسم أوسط قسم المتوسط في الجيم لأنه حرف انفجاري قسم أدنى في القاف والباء والدال أعلى في الطاء أوسط في الجيم أدنى في القاف والباء والدال ده بالنسبة لأقسام حروف القلقلة طب مراتب القلقلة ايه القلقلة دي اكيد لها مراتب القلقلة دي, دي بتبقى ساعات مضلعة لبعض الناس نعم اول مرتبة خالص واعلى مرتبة خالص من مراتب القلقلة المشدد الموقوف عليه المشدد الموقوف عليه في كلمة كده تقدر تحسبها كده ايه عقبة كده او او او, أو صخرة كبيرة فتحطم عليها امال الناس اللي بيسعوا ان هم يطوروا قراءتهم من غير تدريب عملي غير ما يكون افتكر نفسه قارئ كويس هو بيحط نفسه زمرة القراء الكبار يجي يقرأ يجي يثبت بقى الساحة العملية ينزل بقى كده يطبق كده في وسط الناس يجد كلمة الحق وقفله بالمرصاد الحق على طول ترميه في الباطل ناحية الباطل على طول بسبب سوء قراءته وانه بيقرأ اتفضل جزاك الله خير اتفضل ان هو الحق ما بيقولهاش بحق تمام لما اجي اقف على كلمة الحق اقولها ازاي الحق الحق عملت ايه اول هام وبعيد شويه عن القلقله حرف الحاء حرف الحاء ده اخوانا ده حرف بسيط وحرف مستفل ملوش ذنب انك تفخمه تفخمه خالص ده حرف مستفل بعد القاف قاف مستفزه قاف تخينه قاف كده فخيمه ينفعش انك انت تقوم مدخل تقولها حا الحق حرام يا ظالم ينفعش حا نعم الحق ده أول هام إنك ترقق حرف ليه الحق تاني هام القاف ما أنا مش معنى إن أنا قلت لك رقق الحاء إنك أنت تقوم رقق لي القاف هتقول لي بقى ما, ما الاتنين أصل جنب بعض وأنا رحت مرقق لك القاف بالمرة طب ما أنت الحق هترقق القاف هتبقى الحك الحك ده الهرش يا سيدي أعزنا الله وإياك ما ينفعش تمام ركز فيها كويس هاتها الحق استعلى شوية بيها فخمها ما انت برضه ما انت ردتش على القاعده دي قاعده المفخمات والمرققات اللي انا قلت لك عليها في الاول اللي هي قاعده التركيب ان ياتي الحرف المرقق بجوار المفخم وانت تقول الاثنين على بعض وبقى وتنأى بنفسك من الوقوع في الزلل لكن انت بقى ايه تفخم المرقق او ترقق المفخم لا ده انت بتقول كل واحد على حقه وموفيا حقه وبقى وتعمل نفسك بقى في في ال... عند النطق بهذه الاحرف ان تعطي كل حرف ما له وما عليه من غير ما ظلم تمام فالموضوع ده محتاج منك جد تدريب لأن الموضوع ذو ثمرة عظيمة بإذن الله تعالى آه فنيجي نقول الحق قاف مشددة ركز معايا تقول لي مثلا ايه اجيب لك مثال ربنا عز وجل بيقول ويعلمون أنه الحق هتقول لي مثلا الضبط بتاع المصحف القاف عليها شدة وفوقها فتحة أقول لك ماشي أقول لك القاف دي ما هياش ساكنة انت بتقول لي انت بتشرح دلوقتي في المشدد الموقوف عليه اقول لك لا القاف دي ساكنة بس لانك انت لما بنيجي نقف على في القرآن على اي حرف بنسكنه انت في القرآن لا تبتدئ الا بمتحرك ولا تقف الا على الا على ساكن فلما تيجي تقف لما تيجي تقف بقى على حرف القاف هنا ده مشدد المشدد بتفك في حرفين أولهم ساكن وثانيهم متحرك أول حرف فيهم ساكن والثاني متحرك طيب إذا كنت أصلا بطبيعة الحال لما بقف على على حرف بسكنه إذا فالمتحرك ده أنا هشيله فهيبقى الموضوع في إيه؟ فهيبقى الموضوع في إيه؟ هيبقى الموضوع إن أنا هقف على حرف مشدد ساكن هقف على قافين ساكنتين على قافين ساكنتين موضوع بقى تقيل الحق قافين ساكنتين فلما أقف عليها أجلي صفة القلقلة قف هي ساكنة بتقلقل أجلي بقى الصفة دي أوضحها أظهرها الحق أسيب مسافة أسيب وقت مش أقول الحق وأسرع فيها كده لا كده يبقى أنت جبت قف واحد احنا بنقول مشدد موقوف عليه يبقى أنت هتسكت شوية وبعدين تجيبها شديدة قاف وما تقربش من مخرج الكاف ابعد تماما عن انك تجيبها الحق الحكة دي غلط الحق من الداخل وخالصة وقلنا التمرين بتاع حرف القاف انك كده تقعد تقول ايه قا قا قا طول النهار تقعد تقاقي كده تتريقش ما تاخدش الموضوع بضحك لا انت لو قعدت تتدرب ان شاء الله تعالى تتمكن مرة في مرة في مرة في مرة في مرة في مرة هتلاقي الموضوع إن شاء الله تعالى بقى فيه تمكن نعم فلما تقف على الحق تقولها ازاي الحق هكذا تبت يدا أبي لهب وتب وتب وتب ما قلتش وتب لا وتب مشددة انتبه على الموضوع ده نعم يبقى دي أول أول مرتبة مرتبة القلقلة المشدد الموقوف عليه ثاني مرتبة الساكن الموقوف عليه وما له في الآخرة من خلاق خلاق خلاق قاف ساكن هتقول لي عليها ضبط عليها ضمة مثلا عليها فتحة مثلا عليها كسرة مثلا هقول لك لا ما انا وقفت عليها سكن واذا سكنت خلقل مش هتقلقل دبل بقى زي الحق مش هتقولها خلاق لا خلاق ليه لانها ليست مشددة طيب ما اغنى عنه ماله وما كسب الباء وما كسب مش كسب زي وتب دي ساكنة مش مشددة سواء كان أصليا السكون ده أو سكون عرضي السكون الأصل نجد عليها علامة السكون عارف علامة السكون اللي هي رأس الحاء أما السكون العارض السكون العارض ده لما بتيجي تقف على الحرف هو مش ساكن في المصحف مش مرسوم فوق سكون ولكن إن تقف عليه فبتسكنه فده اسمه سكون عارض نعم ثالث مرتبة عندنا هي الساكن الموصول اللي هو جاي في نص الكلمة خلقنا خلقنا قاف اهي وبعدها نون ما بوقفش عليها مفيش موقوف عليه خلقنا خلقنا هكذا طيب عندنا بعض الأخطاء التي قد يقع فيها القارئ ايه الأخطاء اللي ممكن يقع فيها القارئ لما بيجي بالحرف المقلقل أول حاجة خلط حرف القلقلة بحركة من الحركات الثلاثة يعني يقول إيه في بعض القراء يقول إيه لقد لقد كان لقد كان مثلا قد أفلح بميل الدال إلى الكسر قد أفلح إبراهيم إبا إبراهيم قولها إبا ميلها للفتح خد بالك إن احنا قلقلنا عشان الحروف دي ساكنة مش عشان هي متحركة فأنت لما تحركها يبقى أنت كده حطيت لي علة تانية أو حطيت لي خطأ يعني أنا بتدارك حاجة تقيلة تقوم أنت توقعني في غلط لا أقول إيه لقد كان لقد لقد لقد كان هي أميل إلى الفتح قليلا قلقل بوجه عام أميل إلى الفتح قليلا جدا يعني مش غير ملحوظة تمام مش بقى تتكلف فيها قوي للكسر مثلا لقدي دي دي ايه يا راجل ابا با با يا راجل ما ينفعش ابراهيم ابا ابراهيم هكذا تاني غلط بيقع فيه القراء عند الاتيان بالحرف المقلقل خلط صوت القلقلة بهمزة ساكنة يعني تقول ايه كسب أحد تحس إن في همزة كسب في الآخر أحد لا غلط ثالث غلط يمط الحرف الحرف يتمط معاه ازاي يمط الحرف يقولها ايه كسب أحد إبراهيم قد أفلح الناس اللي بتقرأ تجويد المطول فقد يقع في هذا إن لم يكونوا على دراية بالأمر رابع خطأ قلقلة الحرف الذي يتبع الحرف المقلقل وذلك عند الوقوف يعني زي ايه إنا أنزلناه في ليلة القدر القدر را را القدر ده النطق الصحيح القدر هكذا لما القدر لا خطأ الحرف الذي قبل القلقلة ساعات في ناس بتقلقله وأوفوا بالعهد بالعهد بالقسط بالقسط ده الصحيح بالقسط بالعهد طب يا اخواني يا اخواننا بس ثواني بس استاذنكم ارد على الهاتف ونستكمل نستأنف بارك الله فيكم فأقول من الأخطاء التي قد تحدث أن يقلقل الحرف الذي قبل القلقلة زي قلنا وأوفوا بالعهد بالقسطة تمام أنا مش عارف هم كمان ازاي بيغلطوا فيها يعني الموضوع حتى إنك أنت تحاول إنك تصطنع إنك بتخطأ صعبة جدا يعني تمام ولكن في بعض الناس بتقع فيها بالفعل طيب عندنا برضو مثال حي على الأمر ده وعندنا حالات نادرة جدا بيجتمع فيها حرفين متتابعين فيهما قلقلة زي ايه العبد بالعبد بالعبد الأخيرة الباء مقلقلة والدال مقلقلة بالسكون العارض الوقف عليها بالعبد بالعبد تمام نعم يجب مراعاة الوقف القلع على الحرف المشدد أو نفرق بينه وبين الوقف على الحرف المخفف كلمة الحق وكلمة وتب وكلمة وتب وكلمة كسب هناك فرق وتب وإيه وتب وكسب هناك فرق بين هذا وبين هذا ودي كانت صفة الايه صفة القلقلة من الصفات التي لا ضد لها تاني بقى نستعرض الأبيات بتاعت الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عشان ما فيش حاجة تضيع مننا ولا تتوه مننا قال إيه صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكن أو سكن وانفتح طيب خلينا بقى نتكلم على اللين صفة اللين اللين مفيش فيها كتر كلام كلمتين مراد غطاهم تعني السهولة وعدم الكلفة اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه في سهولة وعدم كلفة من اللسان حروف اللين اثنين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما دي حروف الايه حروف الدين زي كلمة ايه خوف واو ساكنة ومفتوحة الخاء قبلها خوف البيت يوم شيء كل هذه حروف ايه كل هذه حروف لينة ساكنة مفتوح ما قبلها نعم وسمي هذا الحرف بالحرف اللين لسهولة النطق به وعدم الكلفة في إخراجه من مخرجه مفيش أي تعب خالص عند النطق به تاني صفة اللين محصورة فحرفين الواو والياء الواو والياء واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف بعدين قص- لصفة الانحراف سواء الأول نك- نتكلم على اللين اللين أهو اللين معناها السهولة يعني إخراج الحرف من مخرجه في سهولة وعدم كلفة من اللسان واو ياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما مثال كلمة خوف كلمة بيت كلمة يوم كلمة شيء اللي مش فاهم حاجة يكتب ستة واللي فاهم يكتب خمسة نعم طيب خلينا بقى ننتقل للصفة التالية بترتيب الإمام قال واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف بعدين انتقل لصفة الإيه والانحراف صحح نعم صفة الانحراف ما فيهاش برضه فيها كتر كلام بس محتاجة تفتح مخ شوية ركز معانا فيها طيب صفة الانحراف يعني الميل والعدول معناها في اللغة الميل والعدول لك عدل عن الحق يعني ابتعد عنه مال حاد يعني اصطلاحا الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر حرف وانت بتنطق به بيميل عن مخرجه بيميل عن مخرجه الحقيقي عشان بيبقى مقرب قوي قوي قوي قوي قوي لدرجة انه يتصل بالفعل بمخرج اخر حروف الانحراف ده اللي احنا بقى عايزين نعرفه والامثلة هتبين المعنى والمراد حروف الانحراف اللام والراء هو ايه والانحراف صحيحة في اللام والراء تتلخبطش بينها وبين اللين اللين فين في الواو والياء الم- الساكنتين مفتوح ما قبلهما الانحراف لام وراء لو جيت لرسمة المخارج اللي شيخنا حضرتها لنا الله يحفظك هنأخر موضوع المخارج ده بس بس وعليكم السلام بس عايزين بس الرسمة بارك الله فيكم عشان بس اللام ورا نشوفهم كده على على الموضوع على الرسمة حرفين اللام والراء هم بتوع الايه الانحراف بس الانحراف لنوعين نوع نأخذ به للتعلم ونوع آخر يترك ما بنعملش به نوع بناخده بنتعلم بيه ونوع ما بناخدوش بنتركه طب احنا بنتعلمه ليه اصلا بنعرفه ليه عشان نحترز منه يعني ركز معايا النوع الاول النوع اللي بناخذ به للتعلم هو الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر زي اللام اللام فيها انحراف من مخرجها وهو أدنى حافتي اللسان عارفين لام والضاد من حافة اللسان آه. أدنى حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من أصول الثنايا العليا والرباعيات والأنياب والضاحك لما باجي أخرج الهواء من الرئة فنجد أن المخرج بتاع اللام مو- مغلق تماما من الأمام أنت بتقول ال ال ال لسانك زي ما كنا أشرنا قبل كده للرسم لسانك بيبقى قافل المنطقة اللي قدام خالص اللي هي من, من وراء أصول الثنايا ال ال ال الأمامية إلا إن لسانك من ناحية الحافة اليمين والحافة الشمال مفتوح فالهواء بي إيه؟ بيخرج فينحرف بعض الهواء عن يمين الحافة والبعض الآخر عن يسار الحافة ثم يتابع الهواء خروجه إلى الخارج فينحرف المخرج إلى طرف اللسان الهواء كان خارج عن يمين الحافة وعن يسارها وفضل الهواء يخرج يخرج يخرج ويتقدم يتقدم يتقدم يتقدم لغاية إيه إلى منطقة طرف اللسان ال ال ال ال تمام الهواء اللي خارج من الرئتين ما لقالوش مخرج من من, من طرف اللسان من الامام راح انحرف عن يمين الحافه وعن يسار الحافه فهذا هو ما يسمى بالانحراف ان الحرف يميل او ينحرف حتى يتصل بمخرج حرف اخر او بمخرج اخر يعني اللام ما بتخرجش من طرف اللسان اللام بتخرج من من ايه من حافة اللسان ولكن الهواء بدأ من الحافة وفضل ماشي ماشي ماشي لغاية ما وصل لغاية ايه لغاية الطرف اللسان وده مخرج اخر نعم الراء برضو فيها انحراف الى ظهر اللسان وميل قليل الى جهة اللام أر أر فين طرف اللسان او ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من ايه من لثة أصول الثنايا أو لثة الأسنان العليا اللي هي أصول الثنايا العليا تقول أر أر أر أر آه. في انحراف في انحراف الهواء بيميل قليلا إلى جهة اللام ده النوع الأول من الانحراف اللي احنا عايزينك تعرفه في نوع تاني احنا عايزينك تعرفه برضه ولكن النوع ده احنا بنتركه وما بنعملش بيه وهو ان الحرف بيميل من مخرجه عند النطق به حتى يتصل الى مخرج اخر نفس التعريف ويسميان حرف اللام والراء منحرفين لانحراف اللام عن مخرجها الى مخرج حرف النون ده بقى الخطأ اللام بتنحرف بمخرجها المخرج حرف النون فكثير من القراء بيقول ايه وجعلنا الليل لباسا سمعتها دي ولا ما سمعتهاش اه وجعلنا وجعلنا اللام شبه النون اللام بتنحرف هو مش ادغم هو اللام اصلا منحرفه لأن فيش إدغام هنا وجعلنا عنده غلط عنده مشكلة حصلة انه خد النوع الثاني من الانحراف ده اللي احنا قلنا ان احنا بنتعلمه كي نحترز منه مش لكي نطبقه بدلا من ان يقول وجعلنا الليل لباسا برضه ينحرف بالراء من مخرجه الى مخرج حرف الياء زي الطفل الصغير بدل ما بيقول ربنا يقولها ايه يبنا في كده انت اديك عرفت ان الراء بتاعته بتنحرف من مخرجها المفروض ان الانحراف الطبيعي ان اللام بتبقى قريبه جدا بينحرف الهواء فيها الى منطقه طرف اللسان بس ما قالش انها تبقى نون ما توصلش تبقى نون في انحراف اه وجعلنا وجعلنا الهواء بيبقى قريب بس بتوصل لطرف اللسان في الانحراف بتاعها ما بيوصلش ان ان اللام دي بتبقى نون بتبقى وجعان الراء اه بتنحرف تنحرف اه اتجاه ناحيه اللام بس بتنحرفش ناحيه الياء مثلا بتبقى يبانه الطفل الصغير بيقول كده تمام نعم كده احنا خلصنا من صفه الانحراف اللي فاهم الانحراف يكتب خمسه تمام تمام يبقى احنا النهاردة يا اخوانا خذنا وتكلمنا على الصفات التي لها ضد الصفات التي لا ضد لها وفي المرات القاد- الماضية تكلمنا عن الصفات التي لها ضد النهاردة أخذنا أغلب الصفات وما بقي إلا القليل ولكن أنا أثرت أن أن صفة التكرير ما تكلمش فيها النهاردة لأن التكرير فيها كلام كتير وتحتاج آه، يقظة شوية صفة التكرير برضو إلى حد ما ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها في عجالة صفة التكرير لأن عندنا في مشكلة حصلة في تكرير حرف الراء يرجى إن شاء الله تعالى الحضور للأهمية آه، يوم الثلاثاء المقبل عشان صفة التكرير ده أغلبنا يقع فيها 90% مننا إلا من رحم الله يقع في التكرير الخاطئ في حرف الراء فبارك الله فيكم وعزكم الله أرجو أن تأتي هذه الدورة ثمرها المطلوب وأن تكون دورة محترمة لعقل طالب العلم وطالبة العلم كي ينهل جميعا أو ينهل الجميع منها النهل الطيب وتكون بمثابة المعين المعين في هذا الأمر بارك الله فيكم الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل بارك الله فيكم رفع الله قدركم وقانا الله وإياكم مصارع السوء الله تعالى أسأل أن يقيني وإياكم مصارع السوء وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته